السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد أهلا وسهلا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم الحلقة الثالثة من برنامج بساطة هتكون عن ازاي نعيش بالايمان ما هو الايمان قضيه الايمان مفاهيم الايمان العقائد الايمانيه ازاي ان هي تتغلغل الينا ازاي نعرفها ازاي نفهمها ازاي نحيا بيها ازاي نعيش بيها في هذه الحياه الحقيقه ان كلمه الايمان من التصديق إخوة يوسف لما قالوا لسيدنا يعقوب قالوا له وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا مش هتصدقنا فالإيمان يطلق في لغة العرب التصديق والإيمان عندنا نحن المسلمين هو التصديق الجازم بالله وبما ورد عن الله في كتابه وبما صحت نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية العقائدية التي يطلق عليها لفظ الإيمان والإيمان كانوا يعرفوه زمان ويقولوا الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان هو ده معتقد أهل الإسلام من أهل السنة في الإيمان يبقى الإيمان خمسة نون الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان أي بالقلب وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان يبقى الإيمان خمسة نون ما تنسهاش رقم خمسة إن الإيمان قول وعمل واعتقاد ونية يزيد وينقص طيب بما أن الإيمان بهذا الشأن وإحنا قلنا قبل كده إن أركان الإيمان ستة أولها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره طيب هتكلم معاك شوية عن العقائد الإيمانية المسلم زيه زي أي حد في الدنيا له ثوابت إيمانية له أصول إيمانية له عقائد والعقيدة من الشيء الذي يعقد الإنسان عليه قلبه اللي بيسموها الخطوط الحمراء اللامساس ممنوع حد يقرب منها هي دي العقيدة وزمان كانوا يقولوا لنا فلان حط العقدة في المنشار كانوا يقولوا كده فلان حط العقدة في المنشار عقد الدنيا العقيدة بمعنى ده العقيدة يعني الشيء اللي يجب على الإنسان المسلم إنه يعتقده وبالنسبة له الحاجات دي مش محل تفاوض أصلا دي خطوط حمراء لا يجوز لأحد إنه يعني يتعداها أو يخرج عنها طيب إذا فهمنا المعنى ده إيه هي الحاجات اللي المسلم أي مسلم لازم يعتقدها علشان ينجو في الدنيا من الاضطراب والحيرة وينجو في الآخرة من عذاب الله سبحانه وتعالى قالوا أول حاجة إن المسلم يؤمن بأن له رب طب احنا قلنا الرب ده هو الخالق سبحانه وتعالى وحده الرازق وحده المالك وحده المتصرف للكون وحده المدبر لجميع الأمور وحده دون غيره كذلك يجب على المسلم أن يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله المعبود الذي لا يعبد في الأرض سواه سبحانه وتعالى لا يعبد في الأرض ولا في السماء إلا الله سبحانه وتعالى كذلك فالعبد المؤمن يؤمن بأن لله تبارك وتعالى أسماء حسنى وصفات عليا تليق به سبحانه وتعالى وقالوا إن أسماء الله تبارك وتعالى حسنى أي بالغة الحسن وصفات الله عليا أي في أعلى درجات العلو الذي يليق به سبحانه وتعالى طب إيه الفرق بين الأسماء والصفات؟ العلماء حطوا بعض الفروق بين الأسماء والصفات منها مثلا إن الأسماء والصفات يجوز التعبد الفرق بين الأسماء والصفات أولا إن يجوز التعبد والدعاء بالأسماء دون الصفات يعني أنت بتتعبد لله تبارك وتعالى فبتقول الله تبارك وتعالى هو الرحمن وبتدعو الله تبارك وتعالى أن يرحمك يبقى ده فارق بين الاسم والصفة كمان من الفوارق بين أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى أن أفعال الله تبارك وتعالى لا يشتق منها أسماء العلماء يقولوا مثلا أن من صفات الله تبارك وتعالى الغضب والرضا إن الله تعالى رضي لكم ثلاثا وإن الله تبارك وتعالى كره لكم ثلاثا وإن الله تبارك وتعالى من صفاته الغضب هل ينفع أسمي الله فأقول الله هو الغاضب الله هو الكاره الله هو الراضي والجواب لا هذا لا يحج ولا يجوز فتاخد بالك من المعنى ده كويس جدا جدا جدا احنا بقى كمسلمين بنؤمن بأسماء الله الواردة في كتابه وصحيح سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وبنؤمن بصفات الله تبارك وتعالى زي ما القرآن قال لنا وزي ما صحيح السنة قالت لنا نؤمن أن الله تبارك وتعالى هو رب السماوات والأرض وما بينهما نؤمن أن الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا نؤمن أن الله تبارك وتعالى له أسماء حسنى وصفات علا نطق بها الكتاب وصحت بها الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بس أنا عايزك تاخد بالك معايا من الكام قاعدة اللي أقولهم لك دول ويا ريت تجيب ورقة وقلم وما تكسلش وتكتب ورايا في أبواب الإيمان بأسماء الله وصفاته خد الكام قاعدة دول مني وادعي لي عشان تفهم ازاي تتعامل مع اسماء الله وصفاته رقم واحد اتعلم ان تفرد ذات الله واسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى عن مشابهة الخلق ودي مهمة جدا جدا جدا اوعى تشبه الله تبارك وتعالى بخلقه ليه؟ لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لأن الله سبحانه وتعالى قال فلا تضربوا لله الأمثال يبقى اوعى تشبه الله بخلقه من شبه الله بخلقه فقد كفر طب الطريقة اللي تنجو بيها ازاي يبقى انت لازم تنجو من دي بان انت تتعبد لله تبارك وتعالى بافراد رب العالمين سبحانه وبحمده بالتفرد عن مشابهة خلقه اتنين قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات ما تقعدش تقول لي هو ربنا بيسمع هتقول له اه لأن الله قال عن نفسه هو السميع الايه البصير هتقول طب بيسمع ازاي يعني بيسمع زينا يعني عنده جارحة اسمها الأذن طب شكلها ايه طب حدود سمعها ايه اه غلط انت كده ماشي كده غلط انت ماشي في منطقة غلط طب ماشي في منطقة غلط ليه لان انت علشان تسأل السؤال ده انت محتاج ان تحيط علما بالله ومن المحال ان تحيط علما بالله لاننا في الدنيا لم نرى الله سبحانه وتعالى الله بالنسبة لنا غيب ولكن آمنا بالله سبحانه وتعالى على مراد الله سبحانه وتعالى منا وكما بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتاخد بالك من الأصل ده تقطع الطمع في إدراك كيفية الصفة ليه؟ لأن أنت علشان تدرك كيفية شيء لازم يكون عندك تصور له شفته حسيته بالحواس الخمسة أكلته شربته شميته لمسته رأيته وده ما حصلش يبقى أنت هنا محتاج أن أنت تتعامل مع هذه القضية بالتسليم لله سبحانه وتعالى ثلاثة أن أنت تحذر كل الحذر أن أنت تعطل صفات الله سبحانه وتعالى أو أن تمثل الله تعالى بخلقه احذر من من التمثيل أو التحريف احذر ان انت تمثل او تحرف او تعطل الصفة ان انت تقول او تفرغ الصفة من مضمونها ان انت تنفي عن الله الصفة الله عز وجل يقول انا بستوي على عرشي وانت تقول لي لا الله لا يستوي على عرش ما تقولش ما تقولش ربنا بيستوي يا عم هو سبحانه وتعالى وصف نفسه فقال الرحمن على العرش استوى رخر الامام مالك فهمها قال الاستواء معلوم صفة الاستواء التي في تصورنا معلومة معلومة بس خلي بالك الكيف مجهول الكيف في حق الله سبحانه وتعالى يبقى الاستواء معلوم كصفة والكيف أي في حق الله مجهول والإيمان به الضمير هنا عائد على إيه؟ على الاستواء والإيمان بصفة الاستواء واجب والسؤال عنه الضمير هنا عائد على إيه؟ على الكيفية والسؤال عن كيفية الاستواء أو غيره من الصفات بدعة نطبق بقى القاعدة دي هنقول الله هو السميع يبقى نطبق قاعدة الإمام مالك ونقول السمع معلوم والكيف أي في حق الله إيه؟ مجهول والإيمان به أي بالسمع واجب ليه؟ لأن ربنا أثبت لنفسه سمع والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة هيجي واحد يقول لك آه أنتوا بتعملوا حجر للعقل لا خالص أنا ما بعملش حجر للعقل أنا بمشي مسارات العقل فيما يحسنه العقل في الشيء اللي هيبدع فيه العقل وفعلا لما يبدأ يسأل أسئلة منطقية هيجد إجابات محورية في قضايا صحيحة خلي بالك من المسألة دي كويس جدا جدا جدا جميل رقم أربعة لازم تتعلم إن أسماء الله وصفات الله توقيفية يعني إيه توقيفية؟ يعني لا مجال لاجتهاد العقل فيها يعني الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء في القرآن ووصف نفسه بأوصاف في القرآن مثلا وكذلك في السنة فيجي واحد يقول لي أنا عايز أسمي ربنا المهندس الكبير لهذا الكون طب انت عايز تعمل كده ليه يا عم يقول لك علشان اقرب المعلومه للانسان العادي الانسان العادي مش هيفهم الكلام الكبير المجعلص ده فانا عايز ابسطه خالص واستخدم مصطلح من المصطلحات الدارجه اللي الناس كلها عارفاها وابدا اقرب المصطلح ده للناس فاقول لهم الله هو المهندس الكبير لهذا الكون ليه كده هو ربنا من اسمائه المهندس هتقولي لا طب الله من صفاته الهندسة من صفاته الهندسة هتقول لي يعني لا دي دي داخله في القدرة طب ما خلاص ما ربنا سمى نفسه بالقدير ووصف نفسه بالقدرة ما تخليك زي ما ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه وزي ما ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه ما تخليك كده خليك واضح الله سمى نفسه بأسماء بأوصاف وسمى نفسه بأسماء خليك ماشي كده جميل يبقى انت دورك ان انت تفهم ان اسماء الله وصفاته توقيفية لا دخل للاجتهاد فيها وانما الواجب عليك ان انت تسمي رب العزة بما سمى الله نفسه في كتابه وتصف النبي صلى الله عليه وسلم بما وصف به ربنا تبارك وتعالى في كتابه ووصف به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في السنة ما تتفزلكش الله يبارك لك هنا ليه؟ لأن الفزلكة في الحتة دي غلط انت كده بتعدي الخطوط الحمراء اللي ما ينفعش هنا هنا نعديها لأن احنا بنتكلم عن الله بنتعامل وبنتكلم عن الذات المقدسة عن رب العالمين سبحانه وتعالى جميل جدا جدا جدا هختم القواعد بتاعتنا دي بقاعدة القاعدة دي بقى مهمة قوي قوي قوي اكتبها اكتبها زي ما قلت لك وهي ان الخوض الكثير في اسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى ما كانش هدي الصحابة ولا هدي العلماء من بعدهم امال ايه اللي حصل اللي حصل ان في ناس بدأت تتكلم كتير عن الله وبدأت تلبخ في ذات الله وبدأت تقول كلام غلط عن صفات الله فالعلماء بدأوا يقفوا للناس دي بالمرصاد ويقولوا لهم لا مش هنسمح ان انتوا تتكلموا عن رب العزة سبحانه وتعالى وتسيئوا له وتوصفوه بحاجات ربنا سبحانه وتعالى بريء منها فوقفوا وبدأوا بقى يتكلموا بشكل تفصيلي في علم كامل في التوحيد اسمه علم الأسماء والصفات أنت كراجل مسلم بتؤمن أن لله أسماء حسنى وله صفات عليا سبحانه وتعالى هتقول لي اديني كده يعني اديني حتة كده من الإيمان بالأسماء والصفات مثال الله سبحانه وتعالى يتكلم صح انت لما بتيجي تعرف القرآن القرآن بتقول ايه القرآن كلام الله الله يتكلم طيب بيتكلم ازاي اه خلي بالك بقى انت كده وقعت في المحظور انا وقعتك وما يقع الا الشاطر مش انا اتفقت معاك وقلت لك ان كلمة ازاي دي ما تنفعش في حق الله ليه لان احنا اتفقنا وقلنا ان ان الصفة دي صفة لله وصفة الله معلومة بس الكيف اللي هو ازاي مجهول والايمان به يعني بالصفه واجب والسؤال عنه يعني عن الكيف بدعه يبقى ربنا بيتكلم لانه هو قال انه بيتكلم صح قال الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا الله عز وجل قال وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا إذا الله يتكلم كلام يليق به سبحانه وتعالى هتطبق عليه القاعدة؟ آه يبقى الكلام معلوم والكيف إزاي ربنا بيتكلم مش بتاعتك يبقى وتقول والكيف ايه مجهول والايمان به الضمير هنا قاعد على ايه على الكلام يبقى والايمان بالكلام واجب والسؤال عنه الضمير هنا عائد على ايه على الكيف والسؤال عنه بدعة وده مش حجر على العقول زي ما اتكلمنا قبل كده طيب ونؤمن بأن كلمات الله أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام ولهذا قال الله عز وجل واصفا كلامه قال ومن أصدق من الله قيلا والجواب لا أحد ومن أصدق من الله حديثا والجواب لا أحد لا أحد أصدق من الله قيلا ولا أحد أصدق من الله حديثا ونؤمن بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم الله به حقيقة فسمعه جبريل من رب العزة سبحانه وتعالى سمعه جبريل أمين وحي السماء من ربنا سبحانه وتعالى فنزل جبريل ليؤدي القرآن أداء صحيحا كما سمعه من ربنا سبحانه فسمع الرسول عليه الصلاة والسلام من مين؟ من جبريل طيب والرسول خرج للصحابة فاجتمع الصحابة من حوله فسمعوا القرآن غضا طريا من مين؟ من فم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعوه وتلقوه وراح كبار الصحابة علموا صغار الصحابة وليس فيهم صغير وبعد كده تناقل المسلمون القرآن سلفا عن ايه عن خلف تاخد بالك من المعنى ده كويس قوي يبقى القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منه بدأ سبحانه وتعالى وإليه يعود في آخر الزمان حين يأذن الله تعالى برفع القرآن من الأرض كذلك نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى علي على خلقه الله الله سبحانه وتعالى علي له صفة العلو صح ولا لا مش انت قاعد بتقول وهو العلي العظيم يعني ايه العلي له صفة العلو علو المكان وعلو المكانة خلي بالك احفظها معايا علو المكان وعلو الايه المكانة الله سبحانه وتعالى له صفة العلو المطلق الذي يليق به سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هو المستوي على عرشه جبناها منين إيه؟ من القرآن صح ولا لا مش انت حافظ القرآن صح انت راجل محترم حافظ القرآن وبتقرأه هتقرأ في القرآن آية بتقول لك الرحمن على العرش إيه؟ استوى الرحمن على العرش استوى طب استوى إزاي؟ مش احنا اتفقنا ما نسألش السؤال ده مش احنا لسه قايلين؟ يبقى استوى إزاي؟ يبقى ما استوى لأن الله يستوي إزاي؟ مش بتاعتك أنت شفت ربنا؟ لا أدركته بالحواس الخمسة؟ لا يبقى تاخد بالك كويس قوي وانت بتتعامل مع الذات الإلهية وأسماء الله وصفات الله اتعامل بدقة لأنك تتكلم عن رب العالمين سبحانه وبحمده الله يستوي الله سبحانه هو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى له صفة القهر سبحانه وبحمده ونؤمن بما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة الرسول عليه الصلاة والسلام يخبرنا عن ربه أعلم الناس بالله ومن سيدنا صلى الله عليه وسلم طب صلوش على النبي ليه يا جماعة سيدنا سيدنا النبي أعلم الناس بالله محدش أعلم بالله من سيدنا رسول الله فالرسول وصف الله الوصف الذي يليق به سبحانه وتعالى الرسول مثلا قال ينزل ربنا في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل الله ينزل ربنا يعني ربنا بينزل نزول حقيقي آه إزاي يا عم آه شفت برضه أنت وقعت تاني أهو إزاي يا عم يا عمي يا صديقي يا أبويا ويا أخويا ويا أختي يا عمي ما تسألش وتقول إزاي لو سمحت عشان خاطري مفيش حاجة ف- على الله بعيدة وصعبة ومستحيلة الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله وكماله صح عشان كده إسحاق بن راهويه جاله واحد وقال له تزعمون أن لكم ربا يتنزل في الثلث الأخير من الليل فقال يا هذا إن كنت لا تؤمن بإلهي يتنزل في الثلث الأخير من الليل فإنا نؤمن بإلهي يتنزل في الثلث الأخير من الليل ولا يخلو منه عرشه سبحانه وتعالى إن شاء الله هنكمل مع بعض المسلمات الإيمانية والمسلمات العقائدية اللي المفروض إن كل مسلم يكون على علم بيها علشان يلقى الله تبارك وتعالى وهو سليم واجب الحلقة إيه؟ واجب الحلقة إن أنت هتجيب أي كتاب من كتب الأسماء والصفات وتبدأ تقرأ عن أسماء الله سبحانه وتعالى وعن صفات الله تبارك وتعالى علشان تبدأ تتعرف على صفة الجلال صفات الجلال وصفات الكمال لله سبحانه وتعالى ويبدأ يزيد الإيمان في قلبك ده واجب الحلقة إن شاء الله هنجمع الواجبات دي ونعمل بقى إن شاء الله جوائز لأحسن واجب بإذن الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وأن يرزق إخواننا إيمانا ثابتا لا يرتد وأن ينعم علينا وعلى إخواننا وعلى جميع المسلمين بالثبات الإيماني وأن يحفظ علينا إيماننا وأن يمسكنا بالحق اللهم آمين ألقاكم في الحلقة القادمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته